الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل قراءة في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى وكنا نتكلم عن التأمل في نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده التي تدلهم على أنه لا إله إلا هو وعرفنا نعمة الكتابة نعمة الكتابة وما فيها من المنافع وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الناس ما ينفعهم في دينهم ومعاشهم ومعادهم وأن العلم كلما كان الناس بحاجة إليه كلما يسره الله لهم كلما كانت حاجة الناس إلى العلم أشد كلما كانت الطرق أيسر وعرفنا أن أحوج أن العلم الذي يحتاجه الناس جميعا هو علم التوحيد علم التوحيد هذا يعني أنفع العلوم وأشرفها والناس كلهم محتاجون إليه فلذلك يسره الله سبحانه وتعالى ويسر دلائله وطرقه كما سبق بيانه قال ابن القيم رحمة الله عليه وكذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم يبقى الله تبارك وتعالى علم الناس ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم وكذلك أعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب والزراعة والصنائع واستخراج الماء من الأرض والأبنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجود تجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معايشهم الحمد لله رب العالمين يبقى اللي علمنا الطب والحساب والزراعة والصناعة ها بأنواعها كلها والتجارة بطرقها كلها هو الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك يبقى خلي بالك بقى يا ربنا علمنا ما ينفعنا في ديننا وآخرتنا ومعاشنا ومعادنا ومنعنا علوم أخرى منعنا علوم أخرى ليه؟ احنا مش محتاجينها هذه العلوم التي منعنا منها احنا مش محتاجينها والعلم بها قد يضرنا قال ومنعهم علم ما سوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له انت مش مستعد للعلم ده ما انتش مهيأ للعلم ده يبقى ربنا اعطاك العلم اللي ينفعك في دنياك واخرتك في دينك ومعاشك ومعادك وحجب عنك العلم اللي انت اصلا مش اهل له ولا تقدر عليه كعلم الغيب علم الغيب هذا أنت لست أهلا له فالله حجبك عنه ومنعك منه وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر المطر لما نزل كم نقطة نزلت انت العد ده ما ينفعكش وما تقدرش عليه أمواج البحر كم تحمل وما فيها انت ما تقدرش عليه ما فيش مصلحة لك فيه وذوات الرم وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السماوات وما تحت الثار الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغدو الأرحام وما تزداد إلى آخر ما غاب عن علم الناس علم الغيب ده كله من علم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فعلم الغيب ده حضرتك مش أهل له وما ينفعكش الانشغال به فحجب الله عنك ومنعك منه ومنعه عنك فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس أو بخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع لأن اللي بينشغل بما لا ينفعه هينشغل عما ينفعه الذي ينشغل بما لا ينفعه انشغل عما ايه عما ينفعه فالذين انشغلوا بطلب علم الغيب الذي حجب الله عنهم لأنهم ليسوا أهلا له وليست نشأتهم قابلة له ولا قادرة عليه انشغلوا بذلك عما ينفعهم فتراهم أجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابا فترى عند من لا يرفعون به رأسا من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلا وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع عند على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوساوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يبقى خلي بالك انشغل بالمأذون لك فيه مما ينفعك ولا تنشغل عما ينفعك بما لا ينفعك ولا تنشغل عن المأذون فيه بغير المأذون فيه غير المأذون إذا طلبته مش هتوصل إليه وهتنشغل عن المأذون النافع خذ مثالا خذ مثالا من أمثلة العلم التي أخفاها الله عنك وحجب عنك ومنعها منك لمصلحتك قال ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم متى الساعة لا يعلم ذلك إلا الله طب متى تموت حضرتك لا يعلم ذلك إلا الله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون يبقى الله تبارك وتعالى خلق الناس وخلق لكل واحد أجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا متى يموت فلان لا يعلم ذلك إلا الله طب الدنيا كلها تنتهي إمتى متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا الله إخفاء هذا العلم عن حضرتك في مصلحة كبيرة جدا إزاي قال وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر يعني حاجة واضحة خالص فلو عرف الإنسان مقدار عمره لو حضرتك عرفت إنك هتعيش عشرين سنة بس أو عرفت إنك أنت هتعيش تمانين سنة فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت يعني لو لو الواحد اطلع على الغيب وعرف انه حي هيعيش 20 سنة بس 20 سنة هيشتغل ايه هيشتغل ليه هيروح ويجي ليه هيعمل ليه ده هو هيموت بعد 20 سنة هو طبعا بيفوق 20 سنة طلع الطفولة والصبا والمراهقة على على ما يصحى يصحى كده يلاقي نفسه هيموت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمال ها ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا آجالنا فالواحد عنده أمل إن يعيش إن يعيش عنده أمل إن يعيش يكون طويل العمر فعشان كده يجري ويروح ويعمل ويبني ويعمر ها وممكن فجأة يقع يموت ويكون قصير وقصير قصير العمر بس أمله خلاه يشتغل يبقى مثلا هيموت عنده 30 سنة يبقى دراسة ابتدائي واعدادي والثانوي والجامعة تخرج عادي يشتغل يفيش يشتغل سنتين ثلاثة ويلقى ربه ها لو اشتغل وبنى ويمكن تزوج وانجب فتح بيت وكون اسره الامل الامل انه يتجوز ويبني ويجيب اسره ويجوز العيال الامل خلاه يبني ويعمر لو كان هيعرف ان هو هيموت ما كانش عمل كده فلولا طول الامل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالامال يبقى ده ايه الحكمة في عدم الاطلاع على معرفة الأجل لو كان لو عرف انه قصير العمر الدنيا هتخرب مش هيشتغل وإن كان طويل العمر إذا عرف انه هيعيش 80 سنة 90 سنة هيحصل ايه وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة يبقى إيه لو الإنسان طلع على عمره وعرف إنه هيعيش مثلا 80 سنة يا سلام 80 سنة ده حاجة حلوة خالص يبقى بقى إيه يقضي الشباب وبقى في اللهو واللعب وكده هو وخلاص يعني سيدي بلاش يا سيدي بعد يا 60 سنة لا بعد 50 سنة نبقى نتوبه ها يبقى لو طلع إن هو طويل عمر يفضي ذلك به إلى إيه الإسراف على نفسه في المعاصي والذنوب والبعد عن الله عز وجل وبعدين يقول بقى إيه أبتوب وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه ما ينفعش واحد يقول أنا أنا هعيش 80 سنة يا سيدي نقسموا البلد نصين 40 سنة الأولانيين كده إن إيه في الشباب كده نتمتعوا بشبابنا ويا سيدي بعد الأربعين خلاص إني تبت إليك وإني من المسلمين وانتوبوا ده ما الله تعالى لا يرضى ذلك بيقول مثال خد مثال لو أن عبدا من عبيدك لو كان عندك عبيد مملوكين لو أن عبدا من عبيدك قال لك أنا يعني آه 30 سنة أعمل ما يسخطك 30 سنة هزعلك خالص فيهم وبعد 30 سنة حبراضيك فلو أن عبدا من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواما ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه لم تقبل منه ذلك ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك واحد عندك اتنين عبيد بلاش عبيد مفيش عبيد دلوقتي اتنين عيال عيالك ولدين من أولادك ولد من يوم ما فتح عينيه وهو على السمع والطاعة لك حريص على رضاك وولد قال لك يابا سيبني بس كده أعيش شبابي وبعدين في الآخر حابة أشوف مصلحتك ما تقبلش ما تقبلش وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا إقلاع عن ذنب آه. يعني تخليك طول عمرك كده تلهو وتلعب وساعة ما تشوف ملك الموت جه تقول إني تبت إليك لا ما ينفعش اتيقنت بقى انك انت صاير الله تقول تبت الى الله ما ينفعش انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أقوام فلما جاءتهم رسلنا بالرسلون بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل بحرا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل آه الآن آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما ينفعش ما تقبلش التوبة والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارة بخلي بالك بقى عشان الشيطان ما يضحكش عليك الشيطان ما يضحكش عليك يقول لك يا أخي لازم تذنب عشان ربنا يغفر لك ها طب كمان ذنب طب كمان ذنب ده كل ما تقول استغفر الله ربنا يغفر لك ها لا خلي بالك خلي بالك المسألة دي ربنا قال عن الشيطان ايه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم يا أخي عمرك طويل اتمتع بشبابك وحياتك كده زي الشباب ها وبعدين توب الى ربنا باب التوبه مفتوح ربنا ما بيكفرش باب التوبه باب مفتوح مفتوح على طول ومجرد ما تتوضا وصار ركعتين ربنا هيغفر لك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فال في فرق بين انك انت تبقى تجاهد نفسك على الاستقامه وفجاه تضعف تزل فتستغفر ربنا وفرق انك انت تصر على المعصيه وتقول حابة توب بعد كده قال تعالى في حق المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لكن لما يقال لفلان من الناس توب إلى الله يقول إن شاء الله والله أنا ناوي أتوب ها أنا ناوي أتوب إن شاء الله يا سيدي أميج رمضان أميج رمضان هتلاقيني معاك في الجامع يبقى هو مصر على الذنب مصر على معصية الله مستهين بالله سبحانه وتعالى غير معظم لحرماته ولا معظم لشعائره ففرق بين الاثنين وانظر أين أنت انظر أين أنت هل أنت ممن يأتي الذنب عن غفلة عن غفلة وغلبت شهوة غلبتك شهوتك وضعف إيمانك فوقعت في الذنب قلت أستغفر الله وأتوب إليه وأقلعت ولا أنت بتقول يعني العمر طويل العمر طويل نتمتع نتمتع ثم نتوب في فرق بين الاثنين فهذا الذي يخاف عليه اللي هو بقى بيقول لك بكرة أتوب ها فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها يبقى أنت لما تقول حب أتوب يا أخي إن شاء الله أنت مستعجل علي ليه أنت مستعجل علي ليه العمر طويل ها انا لسه قدامي كم سنة على مطلع المعاش اما اطلع المعاش ان شاء الله حبة كويس واتفرى بقى ما ينبش ورايا شغل الدهم يعني ايه يعني قد قد لا يوفق للتوبة صعب التوفيق للتوبة ده كان الشيطان هو في صحته وعافيته وقوته وكمال عقله ضحك عليه فكيف بقى لما يضعف بدنا وعقلا وذاكرة فإذا المبادرة بالتوبة واجبة المبادرة إلى بالتوبة واجبة والإصرار على الذنب ذنب آخر يعني المبادرة بالتوبة واجبة من لم يتب كما قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فعجل بالتوبة عجل بالتوبة إن كان الأجل قريب أدي أنت فزت وإذا كان الأجل مديد ادي انت هتستغل اعمال صالحة تزود رصيدك وترفع درجاتك عجل بالتوبة لو كان الاجل قريب ولم تتمكن من العمل الصالح دخلت الجنة كما في حديث الذي قتل مئة نفس لما قتل المئة وسأل عن عالم والعالم قال له غير البيئة وطلع مهاجر إلى الله عز وجل في نص السكة مات ودخل الجنة لأنه متع... ما جاء الموت هو تايب جاء الموت هو تايب طيب لو لو تبت الآن ومد الله في عمرك هل أنت هتزود أعمال صالحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يبقى التعجيل بالتوبة من مصلحة حضرتك ها إن قصر الأمل إن قصر الأجل أو طال إن قصر الأجل أو طال التعجيل بالتوبة مطلوب يعني اللي, عاي... اللي ناوي يتوب في رمضان اللي يقول لك خلاص رمضان فاضل عليه 35 يوم خلاص ان شاء احنا في اخر رجب اهوت وشعبان كام يوم على رجب يخلص وشعبان يبقى خلاص كلها شهر يا اخوي شويه ان شاء الله اول يوم اول ليله في رمضان هغتسل وبخش الجامع ما اطلعش نقوله كده غلط كده غلط ليه اصل انت ما انتش عارف انت هو فاضل 35 يوم لكن انت لك لك منهم كام يوم لك من 35 كام يوم مش عارفين مش عارفين وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا ايوه يبقى انت ناوي تطوف رمضان يبقى من دلوقتي احسن من دلوقتي ربنا يطول عمرك ان شاء الله لو طال عمره جه رمضان هتصلي وتصوم وتعبد ربنا هو مكسب والاخر بقى لو كان الاجل قريب مت النهارده ولا بكره يبقى مت على توبه يبقى دخلت الجنة وما عملتش لسه عمل ياما بس انك مت تائب مت تائب لكن مشكلة في تأخير التوبة ده والإنسان يموت مصر على معصية ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ولذلك قال بعض السلف أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف سوف أتوب سوف أصلي سوف أصوم سوف سوف سوف وفجأة لقى الموجه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فدي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في حجب علم الغيب عن الناس يبقى ربنا علمك ما ينفعك وكل ما كنت محتاج للعلم كل ما كان أكثر تيسيرا ليه عشان تناله وتحصله وفي علوم مش من مصلحتك ولا أنت أهل لها فلا تنشغل بها فتترك ما ينفعك أيوة يبقى ربنا أخفى عنا بقى علم الغيب رحمة بنا بالدليل هو ال ال العمر العمر امتى هتموت لو عرفت انك انت هتموت وانت عندك 20 سنة او 30 سنة لا هتروح ولا هتيجي وهتشتغل وطبعا ايه الدنيا هتخرب ولو عرفت انك هتعيش 80 سنة ها نفسك هتفسد فالحمد لله على ما علمنا والحمد لله على ما حجب عنا من العلوم التي لا تنفعنا قال وقد تكلم الناس في حكمة الله سبحانه وتعالى في أقداره فمنهم من نفى الحكمة ومنهم من عطلها ومنهم من أوجبها وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى لا يكون في ملكه إلا ما يشاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم أبدا كل شيء يجب بتقدير الله تعالى ومشيئته وكل شيء مبني على العلم والحكمة وهو العليم الحكيم قال بعد كلام طويل والمقصود أن مشاهدة حكمة الله تعالى في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى ونحن نشير إلى بعضها يبقى نقف على هذه الإشارة عايزين نشوف كده حكم الأسرار في مقادير الله عز وجل علينا لأن معرفة الحكمة يزداد الذين آمنوا إيمانا معرفة الحكمة يزداد بها الذين آمنوا إيه؟ إيمانا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالزيادة كما من علينا بالبداية شرح صدور الإسلام وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا الراشدين فنسأل الله أن يزيدنا لأن الإيمان كما اتفقنا يزيد الإيمان يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة تقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد وينقص فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ونعوذ بالله من أسباب النقصان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك